السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره، وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أحبتي في الله أنا أحبكم في الله كيف حال قلوبكم مع الله كيف حال الفلوس ايه اخبار الدنيا عامله ايه معاك الشهوات ايه اخبار المعاصي والذنوب يا رب يا رب يا رب تب علينا وعلى عصاة المسلمين توبة نصوحة اللهم تب علينا توبة ترضيك اللهم بلغنا مما يرضيك آمالنا اللهم اشف أمراض قلوبنا اللهم اعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك حيي ستير تحب الستر فاسترنا في الدنيا والآخرة اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك ونعوذ بك من ونعوذ بمعافاتك من عقوبتك ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك أنت, على أنت كما أثنيت على نفسك لا حول ولا قوة إلا بك لك العتبى حتى ترضى أحبتي في الله كيف حال الدنيا اللهم نجنا من فتنة الدنيا اللهم إنا نعوذ بك من عذاب في القبر ونعوذ بك من عذاب في النار ونعوذ بك من فتنة المحيا ومن فتنة الممات ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال إخوتي ما زلنا في قضية نظرة الإسلام إلى المال وجزئية نحاول أن نستخلصها الليلة قيمة المال في الإسلام ما هي قيمة المال الفلوس قيمتها إيه نظرة الناس اليوم إلى المال أن يقول إن الإنسان معاك كام بتشتغل إيه رصيدك قد إيه راكب عربية نوعها إيه ساكن فين قاعد فين آه هو ده قيمة الإنسان للأسف الشديد في نظر الناس أما الإسلام فخذها قاعدة يجعل المال زينة وليس قيمة فليس بالمال توزن الأشياء ولا يقيم الأشخاص في الإسلام قال الله سبحانه وتعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن أكرمكم عند الله يعني أكرمكم يعني أفضلكم إن أفضلكم عند الله أتقاكم فليس بالمال يقيم الإنسان قال الملك جل جلاله وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى قال سبحانه ولا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الحياة الدنيا ولا تعجبك أموالهم وأولادهم دي آية تانية إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون إياك أنك تعجب بأموال الناس وأولادهم ليس كل صاحب مال منعم بل كم من صاحب مال معذب مهان مهان ليست القضية إذن حين نقول قيمة المال في الإسلام المال ليس له قيمة في الإسلام المال في حد ذاته ليس قيمة في الإسلام المال زينة وليس بقيمة ليس بقيمة لذلك ينبغي أن تنتبه إلى هذه قال سبحانه وتعالى وما يغني عنه ماله إذا تردى قال سبحانه وتعالى إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار ولذلك تبت يد أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب ما المال ما المال وما الفلوس وما الأولاد إنما أموالكم وأولادكم فتنة لذلك ينبغي أن تفهم أن هذه هي القضية القضية قيمتك ليست في المال قيمتك ليست في الفلوس قيمتك ليست في وجود كمية أو كم إنما قيمتك من أنت عند الله ما اسمك ما اسمك عند الله ما منزلتك ما قدرك ما مكانتك ما مدى قربك من الله وبعدك عنه هذه القيمة الحقيقية هذه هي قيمتك حين نقول ماذا يقول الله عنك والله لا يقيم الناس بالمال وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون لذلك إخوتي إذا أردنا أن نتحدث عن قيمة المال في الإسلام ف يقول النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر أترى أن كثرة المال هو الغنى إنما الغنى غنى القلب والفقر فقر القلب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان الغنى في قلبه فلا يضره ما لقي من الدنيا ومن كان الفقر في قلبه فلا يغنيه ما كسر له في الدنيا وإنما يضر نفسه شحها أخرجه ابن حبان والحديث صحيح والحديث صحيح انظر إلى قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يجتمعون يوم القيامة فيقال أين فقراء هذه الأمة فيقال لهم ماذا عملتم فيقولون ربنا ابتلينا فصبرنا ووليت الأموال والسلطان غيرنا يقال لفقراء المسلمين يوم القيامة عملت ايه فيقول يا رب ابتلينا فصبرنا ووليت الأموال والسلطان غيرنا اديت الفلوس والولايات والسلطان ناس غيرنا فيقول الله صدقتم فيدخلون الجنة قبل الناس ويبقى شدة الحساب على ذوي الأموال والسلطان قالوا يا رسول الله فأين المؤمنون يومئذ الفقراء دخلوا الجنة والأغنياء وال- والسلاطين في الح- في عذاب الحساب والمؤمنين فين أهل الوسط قال يوضع لهم كراسي من نور ويظلل عليهم الغمام يكون ذلك اليوم أقصر المؤمنين أقصر على المؤمنين من ساعة من نهار سبحان الملك انظر هؤلاء المؤمنون اللهم اجعلنا منهم قالوا فأين المؤمنون يومئذ قال يوضع لهم كراسي من نور ويظلل عليهم الغمام يكون ذلك اليوم أقصر على المؤمنين من ساعة من نهار في صحيح الترغيب والترهيب نعم إخوتي نعم أحبتي يقول الملك جل جلاله أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون بل لا يشعرون ده مش فاهمين ما يعرفوش انت فاكر عشان ربنا اداك فلوس لكرامتك على الله انت فاكر ان عندك اولاد كتير يبقى لكرامتك على الله بل لا يشعرون تعالوا لنفقه القضية إذا وعدتكم في اللقاء الماضي بحديث حبيبك النبي صلى الله عليه وسلم الذي في صحيح البخاري عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على المنبر فقال والله ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى عليكم من بعد ما يفتح عليكم من بركات الأرض من زهرة الدنيا آه. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم مش انت بتحبه طب ما تصلي عليه يا عم ساكت ليه يا حبيبي الله يكرمك افتح بقك كده وصلي على النبي صلى الله عليه وسلم قاعد تتفرج عليا ما تصلي يا عم صلى الله عليه واله وصحبه وسلم نعم يا ست الحاجه انت كمان صلي على النبي صلى الله عليه وسلم زيد النبي صلى صلى الله عليه واله وصحبه وسلم انا عارف انك بتصلي على النبي بس كمان كمان كمان صلى الله عليه واله وصحبه وسلم الرسول صلى الله عليه وسلم يحمل هم الأمة والله ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى أن تفتح عليكم الدنيا وزينتها وفي رواية وزهرتها الرواية اللي معانا في البخاري إنما أخشى عليكم من بعدي ما يفتح عليكم من بركات الأرض هي دي قيمة المال في الإسلام الرسول خايف علينا من الفلوس مش من الفقر هي دي أنا مش خايف عليك من قلة الفلوس أنا خايف عليك من كترها ثم ذكر ثم ذكر ما تصلي عليه صلى الله- صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم زهرة الدنيا فبدأ بإحداهما وثنى بالأخرى فقام رجل فقال يا رسول الله أو يأتي الخير بالشر قام رجل فقال يا رسول الله أو يأتي الخير بالشر هو الخير يجيب شر فسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم قلنا يوحى إليه وسكت الناس كأن على رؤوسهم الطير ثم إنه صلى عليه صلى الله عليه وسلم مسح عن وجهه الرحضاء الرحضاء آه، جسمه شع عرق ال- العرق نبع من جبهته فيقولون ارفض عرقا او الرحضاء لما مسح عن وجهه العرق عار- علموا انه كان يوحى اليه فداك ابي وامي ونفسي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان صلى الله عليه وسلم يعاني من التنزيل شده الامر كان شديد شد عليه صلى الله عليه وسلم فقال اين السائل اين السائل انفا ثم قال أو خير هو أنا بسألك أنت بسؤال النبي صلى الله عليه وسلم عن الفلوس أو خير هو ها؟ أو خير هو ما بتجاوبش ليه رد عليا او خير هو هو خير انت متأكد انت شايف ان الفلوس دي خير او خير هو او خير هو كررها ثلاثة صلى الله عليه وسلم أو خير هو ثلاثا قال صلى الله عليه وسلم إن الخير لا يأتي إلا بالخير وإنه مما ينبت الربيع ما يقتل حبطا أو يلم إلا آكلة الخضر افهم بقى كلام سيدك النبي صلى الله عليه وسلم او خير هو هي الفلوس خير لو كانت خير يبقى الخير ما يجيبش الا خير ابدا لا ياتي الخير الا بالخير ده كلام سيدك النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم او خير هو لا ياتي الخير الا بالخير وان من الربيع لما يقتل حبطا او يلم الا اكله الخضر يعني ايه ان من الربيع ايه هو الربيع ده المشروع اللي انا نفسي فيه من زمان شرح اسماء الله الحسنى سبحان الله العظيم هي طلعت كده انا قصدي اقول شرح الاذكار يبقوا الاثنين يبقى انا نفسي في الاثنين والله نفسي اشرح اسماء الله الحسنى ونفسي اشرح الاذكار لان كثير من كثير منا بيدعي وهو مش فاهم مش فاهم بيقول ايه كلمة الربيع هنا اللهم اجعل قولوا امين اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء همنا وغمنا وحزننا اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا يعني ايه يعني ايه ربيع قلوبنا يعني ايه يعني ايه ربيع قلوبنا يعني ايه القرآن القرآن يبقى ربيع قلبك يعني ايه ربيع الدنيا ربيع والجو بديع هو ده ال- الربيع اللي انت تعرفه الزهور وال- والطراوه وال... لا الربيع في اللغة هو الجدول الجدول اللي هو ايه مش جدول الضرب الجنبية يعني ايه الجنبية يعني إيه الفحل يعني ايه يعني آه، آه، الترعة الصغيرة ترعة المية الصغننة عندنا بنقول عليها الفحل بنقول عليها الجنبية بنقول عليها الجدول ترعة المية الصغيرة اللي تجري فيها المية دي اسمها ايه الربيع إن من الربيع لما يقتل حبطا إن مما ينبت الربيع ما يقتل حبطا الجدول الجنبية اللي احنا قلنا عليها اللي بتجري فيها المية دي ها آه بينبت على جانبيها بعض النباتات يعني ادي الجدول اللي بيجري في المية لانه في مية دايما وهو بيجري في طين فبتلاقي على الجنبين بيطلع نباتات النباتات دي بتطلع من عند ربنا محدش زارعها طلع رباني فالفلاح لما يجي يروح الغيط يزرع او يقلع او يسقي او يعزق او يعمل اي اعمال يسيب الدابة تسرح فتاكل مما ينبت الربيع ده لان حاجة ببلاش لا برسيم ولا جراوة فالدابة بتاكل فيسيبها تاكل حاجة ببلاش فتاكل كتير في بعض هذه النباتات التي أنبتها الربيع بعضها في السم بيسبب للحيوانات مرض الحبط الحبط الحبط مرض بيصيب الحيوانات الحبط لما يصيب الدابة تلاقي الدابة بطنها امتلت وكبرت وفردت وطولت وتصبح فطيس ميتة إن مما ينبت الربيع ما يقتل حبطا أو يلم يمرض شيء عجيب جدا ان سيدك النبي صلى الله عليه وسلم بيدي الامثلة اللي توضح لك المسألة من قريب ومن بعيد تبقى في غاية الوضوح قال لك ايه هل يأتي الخير والشر فالرسول قال له او خير هو هو كل المال خير إن الخير لا يأتي إلا بالخير ولكن مما ينبت الربيع ما يقتل حبطا بعض المال انت تفكر ان هو خير وهو في سم فلذلك يبان ان هو خير تبقى الدبة تخينة ومليانة وكبيرة ولكن هو شر يقتل ففيه إشارة إلى إن, إلى أن من المال ما يقتل إن من الربيع ما يقتل حبطا أو يلم إلا آكلة الخضر إلا الدابة اللي بتنقي بقى بتاكل الخضره اللي باين عليها انها خضرة صحية وليست سمية الا اكلة الخضر كلما اكلت حتى اذا امتلأت خاصرتاها استقبلت وجه الشمس فسلطت وبالت ثم رتعت وان هذا المال خضرة حلوة ونعم صاحب المسلم لمن أخذه بحقه فجعله في سبيل الله واليتامى والمساكين وابن السبيل ومن لم يأخذه بحقه فهو كالآكل الذي لا يشبع ويكون عليه شهيدا يوم القيامة خطير جدا التشبيه ده إلا آكلة الخضر كلما أكلت حتى إذا امتلأت خاصرتاها استقبلت وجه الشمس فتلطت وبالت تبرزت وبالت ثم رتعت يبقى في دابة بتاكل وتنقي بتاكل ايه وبعدين تحمى في وش الشمس فتخرج ما اكلت وتحتفظ بفائدته فترتع وتمرح وتكون بحق هو ده موضوع المال في ناس بتاخد المال صح تاخد فايدته وتطلع بقيته سلطت ومالت سبحان الملك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب الله مثلا لما يخرج من ابن, من ابن آدم بمثل الدنيا وإن قزحه وملحه فانظر ماذا يخرج هي دي الدنيا يا ابني والله مهما تجيب قطعة اللحم وتملحها وتشوحها وتتبلها وتشويها وتظبطها وتستمتع بيها في الاخر تطلع ايه ريحتها وحشه هي دي الدنيا هي دي اخرتها مش انا اللي بقول كده ده كلام ربك قال سبحانه واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما, تأكل مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس اللي بيجري ورا الدنيا بيجري ورا ايه الدنيا مهما كانت من مال وشهوات ونعم ومتع إلا أنها لا بد أن تكون منغصة مكدرة اثنين زائلة فلا تبقى ثلاثة أنه ينافسك فيها أعداؤك يبقى نمرة واحد منغصة مكدرة لازم شوف واحد بيحب الاكل لازم بطنه توجعه واحد بيحب الفلوس لازم يتعذب في جمعها يتعذب في الحفاظ عليها يتعذب في تنميتها والاخر يتعذب بتركها ويموت واحد بيحب بيحب ايه اي شيء في الدنيا عذاب لازم هي الدنيا كده هي الدنيا كده ما تنفعش متعة من غير عذاب دي نمرة واحد نمرة اتنين انها منقضية منتهية لازم هتنتهي اي شيء في الدنيا هيخلص ولو ما خلصش انت هتسيبه وتموت يبقى منقضية منتهية نمرة ثلاثة انه ينافسك فيها اعدائك احقاد احساد اضغان منافسة ما, تخ... ما تبقاش ليك خالصة ابدا هي ك... هي دي الدنيا وهو ده عذابها هو ده اللي سيدك النبي قال لك عليه ان الدنيا دي وحشة وحشة مش حلوة امال ايه تبقى حلوة امتى الرسول قال كده ايه ان هذا المال خضرة حلوة ونعم صاحب المسلم امتى لمن اخذه بحقه فجعله في سبيل الله واليتامى والمساكين وابن السبيل تاني وان هذا المال وان هذا المال خضرة حلوة ونعم صاحب المسلم لمن اخذه بحقه فجعله في سبيل الله واليتامى والمساكين وابن السبيل ومن لم يأخذه بحقه فهو كالآكل الذي لا يشبع ويكون عليه شهيدا يوم القيامة هي دي عايز الدنيا والفلوس تبقى حلوة يبقى لازم تعتقد انك تاخدها تاخد المال من حقه احنا هنتعرض لقضية هل اكل الحلال متعذر هذه الايام والاجابة لا مش متعذر اكل الحلال ممكن هذه الايام لكنه صعب الحلال ممكن بس صعب مش مستحيل مش منفي لا ممكن وموجود الحلال لذلك قال صلى الله عليه وسلم في رواية اخرى وان هذا المال حلوة من اخذه بحقه ووضعه في حقه فنعم المعونة فنعم المعونة هو هي دي ومن اخذه بغير حقه كان كالذي يأكل ولا يشبع وان هذا المال حلوة من اخذه بحقه خدت بالك ووضعه في حقه فنعم المعونة هو ومن اخذه بغير حقه كان كالذي يأكل ولا يشبع هي دي انك تاخده من حقه من حلال ستسأل يوم القيامة لذلك نظرة الاسلام الى المال ان تأخذه من حقه وتضعه في حقه نظرة الاسلام الى المال ان ما يكونش المال همك قيمة المال في الاسلام ليست له قيمة فليس على اساسه يقيم الناس ولا الاشخاص ولا الاحوال مش بالمال مش مش بالفلوس مطلقا وانما قيمة الانسان بالتقوى التي في قلبه ولذلك من تقييم المال في الاسلام ان المساواة بين الناس في المال مستحيلة كان في محاولات قديمة يسموها إذابة الفوارق بين الطبقات مش ممكن قال سبحانه وتعالى والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون انتبه يا أخي الله فضل بعضكم على بعض في الرزق احنا متفقين من البداية ان الرزق من الله ولا علاقة له بالسعي اتنين ان المال مال الله فنزع الله ملكية المال من ايدي الاغنياء وقال واتوا من مال الله الذي اتاكم وانفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالفلوس مش فلوسك ولا بتاعتك ولا الرزق رزقك ولا انت اللي جبته بعرقك وجهدك وكدك الفلوس من عند ربنا سبحانه وتعالى رزق رزق الله لا يسوقه اليك حرص حريص ولا يرده عنك كراهية كاره فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت ايمانهم فهم فيه سواء مش ممكن هيتساوى الناس لازم يبقى فيه غني وفقير لازم سبحانه وتعالى قال سبحانه وتعالى ولولا ان يكون الناس امة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين لولا أن يكون الناس أمة واحدة يا جماعة في قضايا ربنا سبحانه وتعالى حسمها قال سبحانه وتعالى ولا يزالون مختلفين ولذلك خلقهم الاختلاف بين الناس لازم عشان كده لما يجي حد يقول اعدام الاختلاف جم م- مش ممكن مستحيل دي سنة كونية ربنا قدر لا يزالون مختلفين ربنا قدر ان تكون ان يكون الناس طبقات ربنا قدرها كده سبحانه وتعالى فلذلك ينبغي ان تفهم هذه القضية ان في غني وفي فقير وده له حقوق وده له حقوق وليس الغني بافضل من الفقير ولا الفقير بافضل من الغني لذلك تعالوا نسأل سؤال من الافضل الغني ام الفقير مين الافضل الغني ولا الفقير احنا عايزين نرجح بين فقير صابر ليس بحريص وغني شاكر ينفق ماله في الخيرات او فقير حريص مع غني حريص وإلا لو قلنا فقير صابر وغني بخيل أيهما أفضل الفقير الصابر طبعا طيب فقير حريص وغني شاكر ينفق ماله في الخيرات أيهما أفضل الغني طبعا لكن لو جينا نتصور فقير صابر وراضي وده هيدخلنا في نقطة تانية أن الفقر فقران فقر أبيض وفقر اسود أه بقول ايه الفقر له حالان حال تتبلبل فيها الخواطر من الهم والغم وكثرة العيال وانكسار النفس وما إلى ذلك من علل الفقر التي تأخذ بالأنفاس والتلابيب اللهم أغني فقراء المسلمين من فضلك وهو الفقر الذي استعاذ منه النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الصباح والمساء في أذكار الصباح والمساء اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر كان يستعيذ صلى الله عليه وسلم من الفقر صلى الله عليه وسلم هذا الفقر الأسود الذي يبدد الذهن ويقتل النبوغ يزوي بصاحبه كما تزوي الشجرة الخضراء إذا انقطع عنها الماء هذا الفقر الذي يكون هما ونكدا وحزنا ويخلق الحقد في القلب ده اسمه فقر أسود الفقر الثاني الفقر الابيض يكون فقير لكن يكون خفيف المؤونة راسخ الطمأنينة بالله لا يؤثر الفقر إلا على سطح الجسد يز... يؤثر الفقر فقط على ظاهر الملابس اما داخله فمستقر مشرق ثابت منجمع هو الفقر الابيض هذا النوع من الفقر فقر شريف هو حال الصالحين اهل الله الراضين قال الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية في ترجمة الإمام أحمد بن حنبل قال الإمام أحمد الفقر مرتبة لا ينالها إلا الأكابر قال الإمام أحمد بن حنبل والفقر أشرف من الغنى فإن الصبر عليه مرارة وانزعاجه أعظم حالا من الشكر ولا أعدل بفضل الفقر شيئا وكان يحب التخفف من الدنيا يقول لأجل خفة الحساب في الآخرة قال الحافظ ابن الجوزي في مناقب الإمام أحمد بن حنبل سمعت أحمد بن حنبل يقول ما أعدل بالفقر شيئا ما أعدل بالفقر شيئا أنا أفرح إذا لم يكن عندي شيء وكان يحب الفقراء قال ولم أرى الفقير في مجلس أحد صبورا صب ولم أرى الفقير في مجلس أحد أعز منه في مجلس الإمام أحمد بن حنبل هو ده الفرق بين الفقر الأبيض والفقر الأسود هو ده الفرق بينهم إن احنا لازم نفهم فرق واضح الفقر الفقر الأسود بيعمل ايه الآفات التي تنشأ عن الفقر الأسود واحد ضيق العطن يبقى دايما متضايق والانكماش عن الناس عن الناس والحزن والألم لأن طبيعة من يستشعر الإملاق يجد ضيق النفس والانقباض عن الخلق وأيضا من آفات الفقر الأسود القهر الذي يلازم الفقير المملق ويحس فيه أخلاقا رديئة كالكذب والتملك والنفاق اللي مش لاقي واللي ما عندوش وعاملاله دي عقدة نفسية تلاقيه كذاب انا بقول الكلام ده عشان نفرق بين فقير صابر وراضي وفرحان ومنشرح اخذ بكلمة الامام احمد لما قال ان مرتبة الاكابر ان الفقر مرتبة لا ينالها الا الاكابر وفي فرق بين فقير تاني نصاب مش راضي منزعج مهموم فيعمل ايه الفقير ده اللي مش راضي مشكلته فيه ان هو ينافق الاغنياء يتملكهم يكذب دي مشكلته لان الفقر ده عنده هو مرض وعند الاخرين نعمه ومنها من الأمراض اللي بتصيب صاحب الفقر الأسود الحسد لذوي النعمة وحب زوالها عنهم مساواة لهم بحال الفقير البائس وتشفيا منهم بانتقام الزمان له منهم مصيبة تانية كبيرة وخطيرة الحقد والحسد الفقير الحسود قال سبحانه وتعالى أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله قال سبحانه ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسب واسألوا الله من فضله ده علاج الفقير الحقود الحسود مشكلة الحاسد ايه تمني زوال النعمة اللي بيحسد غيره ودي مشكلة قال صلى الله عليه وسلم العين حق العين أدخلت الرجل القبر والجمل القدر العين حق في ناس عينيها وحشة يبص الواحد كده يجيب أجله أدخلت الرجل القبر يموت أحد الأسباب زي اللي بتصدمه سيارة زي اللي بيقع تحت قطر زي اللي بتجيله سكتة قلبية ده أجله ودي أسباب القطر والسيارة والوقوف القلب دي أسباب فكذلك العين أحد الأسباب العين أحد الأسباب اللي تموت تقتل ينظر النظرة فيؤذي وأذاه زوال النعمة انه بيتمنى زوال النعمة يذكر ان رجل كان بيحقد على جاره ده عنده بقرة وده عنده بقرة فكان شايف بقرة جاره احسن من بقرته فجاله حد قال له طب انت زعلان ليه قال له شوف بقرته بقر البقرة بتاع جاري جميلة شكلها حلو وبتدي لبن كتير و و و و وانا بقرتي هزيلة قال له طب انت ايه اللي يرضيك نجيب لك بقرة زي بقرة جارك قال له لا قال له طيب نخلي بقرتك احسن من بقرة جارك قال له لا قال له امال نفسك في ايه قال له نفسي بقرة جاري دي تموت ويتحسر عليها ليه الحقد ده ليه الحسد ده ليه ليه ليه انت حقود بتحقد على جارك الفقير ان ربنا اغناه وبقت عنده عربية ان ربنا اكرمه وبقت عنده بيت ان ربنا اسعده واشتغل شغلانه ان ربنا يسر له وسافر بره ان ربنا اعانه مش م... ده من عند ربنا الله الرزاق الحقد ليه الحسد ليه طب ما انت لو عايز زيه اطلب من ربنا ربنا قال كده واسألوا الله من فضله اطلب من الملك يديك زيه ويديك احسن منه هي دي مصيبة الناس ودي واقف عايزين نقفها مع انفسنا جميعا انت حقود انت حسود لازم واقفة نقفها مع انفسنا عشان نسأل طب انت بتحقد على غيرك ليه سؤال انت بتحسد الناس ليه انا عايزك تقف مع نفسك واقفة وتسأل اسأل انا بسألك وبرضه مانيش عايز اجابة بصوت عالي مش عايز اجابة ليا مش عايزك تلف وتدور وتقول اصل الله مش عايز ذهنك ينصرف وتقول اه آه والله أنا فلان ده ياما اذاني وبيحقد عليا سيبك من كل الكلام ده انت بسألك انت من جواك بتحب الخير للناس بتتمنى ان الناس يبقوا في عافية وسعادة ولا انت جواك حقد مش عايز حد يبقى احسن منك مش عايز حد يعيش مرتاح عشان انت تعبان انت وانتي انت بتحب الخير لزملائك لزميلاتك لجيرانك لاصحابك ولا بتحقدي عليهم بتحقدي عليها عشان هي اجمل منك طب هي اللي خلقت نفسها بتحقدي عليها عشان هي تزوجت ولا اتزوجت احسن من زوجك طب هي اللي جوزت نفسها ده رزق ده رزق دي ارزاق ربنا كتبها وربنا اعطاها لمن شاء من خلقه بتحقدي عليها عشان وانت بتتمنى زوال النعمة بتتمنى ان الفلوس اللي عند صاحبك دي عندك الخير اللي عند زميلك ده هو بتاعك انت بتتمنى ان الناس تبقى وحشة يقولوا ايه حين تزني المرأة تود لو ان كل النساء زنين انت بتحب ان تشيع الفاحشة في الذين امنوا او انت بتحبي بتتمني بتتمنى ان الناس كلهم يبقوا كدابين زيك ان كل الناس يبقوا منافقين زيك ان كل الناس يبقوا مذنبين زيك طب ليه ده في واحد توسل قال الهي وسيدي انني وان كنت اعصاك الا انني احب من يطيعك فاجعل ذلك قربة لي عندك قالوا شر الناس ألا يكون صالحا ويقع في الصالحين يقع في الصالحين يعني يؤذيهم أو يشن عليهم من آفات الفقر الأسود الحقد الضهينة الحسد التشفي حب الانتقام من آفات الفقر الأسود رؤية الفقير نفسه أنه أحق بتلك النعم من أولئك المنعمين فلان ما يستاهلش فلان لا ما كانش لا ياكل فلان ده نصاب حرامي انا عارفه هو سرقهم انا عارف الناس دي بتعمل ايه وتجيب منين ليه ليه بتعتقد ان انت انظف من الناس واحسن من الناس سبحان الله العظيم ما تشوفش نفسك انك احق من حد لان ده اتهام لله انك تشوف انك احق بتلك النعم من الناس لما تشوف نفسك كده يبقى تقول ان ربنا سبحانه وتعالى مش حكيم في اعطاء النعم ومنها الوقوع في اعراض الناس والغض منهم والغيبة لهم لأن من وجد غيره أعلى منه وعجز عن مجاراته بحث عن مساويه وعوراته استعلاء عليه بدعوى سلامته هو منها فيما يعتقد أو يتوهم أو اخترع له نقائص وصفه بها وأشعر أنه هو متصف بنقائضها الكمالية وذلك بغية صرف الناس عن تقدير الفاضل ومحبته او تلذذا وتشفيا بالطعن فيه تجد ان هو الفقير الحقود ان هو بيحب ان هو يطلع افات الغني اللي بيحقد عليه يطلع الافات ده فيه بيكذب ده بيعمل ده بيروح ده بيسوي ده عنده ده عمل ده سوى ده ماضيه كذا ومنها أن الفقر يخمل الإنسان ويغل اللسان ويضعف البيان فإن الغني ينطق فإن الغنى ينطق والعدم يخرس وكثيرا ما يختلف النظر أو الحكم على الكلمة بعينها أو, في أو الفعل الواحد يقولها الفقير فترفض ويقولها الغني فتقبل لميل النفوس إلى الغني وتباعد عن الفقير ومنها من أمراض الفقر الأسود القلق النفسي الذي يلبس الفقير الذي يلبس الفقير في حاله ومستقبله فتراه دائما يحمل الهم والغم في نفسه وخاصة إذا كان ذا عيال أو أسقام مزمنة ومنها من آفات الفقر الأسود تحمل النصب الحمد لله كل اللي قالوا لي يرحمكم الله يهديكم الله ويصلح بالكم يا رب يهديكم ويصلح بالكم ويحبكم ويرضى عنكم ويستركم ويعفو عنكم جزاكم الله خيرا ربنا سمعكم وانتوا تقولوا لي يرحمكم الله يهديكم الله ويصلح بالكم من آفات الفقر الأسود تحمل النصب والتعب وارتكاب المخاطرة بالنفوس والأرواح في الأسفار عند ضيق الرزق في الديار مع ما في ذلك من العذاب قال النبي صلى الله عليه وسلم السفر قطعة من العذاب اخوتي اضطررنا نظرا لحال الامة واقعيا في الفقر وكثرة الفقراء الى التحذير من خطر الفقر الاسود ومرادنا ان نوازن ايهما افضل الغني ام الفقير فحذرنا من الفقر الاسود وذكرنا افاته ومدحنا الفقر الابيض وذكرنا فضائله لكي ترضى من جواك تبقى راضي برزق الله ومحب له عرفنا ان وما اموالكم ولا اولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى مش بالفلوس اللي بتقرب الناس لربنا ولا اللي بتجعل له قيمة فقيمة المال في الإسلام لا شيء القيمة بالتقوى ما زال السؤال قائما أيهما أفضل الفقير أم الغني وأجلها إلى اللقاء القادم أحبكم في الله وأستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته واهلها غافلون في الأ- في الايه الثانيه ربنا ما بيظلمش حد قال سبحانه فكلا فكلا اخذنا بذنبه فمنهم من ارسلنا عليه حاصبا ومنهم من اخذته الصيحه ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون مشكلة كبيرة ان الانسان يظلم نفسه يعرض نفسه لغضب الله وانت مش قد غضبه سبحان الله العظيم يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم درهم ربا اشد من ست وثلاثين زانية درهم ربا لذلك لما بقول ابعد عن الحرام واحد يجي يقول لي يا الشيخ انت بتقول حرام وفي شيخ تاني بيقول حلال نعمل ايه اقول لك مالكش دعوه بيا ولا بغيري ليك بي- قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لي طب يا عم الشيخ ما هو الاختلاف مش في كده يعني انت بتقول الربا حرام والشيخ بيقول ان ده مش ربا طب ما انا بقول لك ان النهارده الناس قاطبة بيقولوا ان ده ربا البنوك واثنين واحد ولا اثنين بيقولوا مش ربا ايه اللي يخليك تسيب اجماع الامه على مدار الزمان وتتبع ده اللي هواك وانت متاكد انه ربا واسال اللي شغالين في البنوك وهكذا في الحرام انا باكد دايما انت عارف تسمع من مين وما تسمعش من مين وتاخد من مين وتاخد وما تاخدش من مين وكل واحد ظروفه ايه فلذلك انت بتاكل حرام متعمد قول لي اعذرني مفيش غير كده لا في غير كده في حلال بس انت لا يرضيك الحلال انت عايز كتير سهل والحرام قليل وصعب قول لي والله دورت على الحلال بس مش لاقي اقول لك يبقى انت مبتلى بفسقك يقول الله عز وجل عن القرية حاضرة البحر واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون هي دي كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون بت- بتبتلى بالحرام شوف الناس دول واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر البحر الرسول صلى الله عليه وسلم ربنا بيقول له اسألهم اليهود عن القرية التي كانت حاضرة البحر كأنه الخطاب برضو يا رسول الله اسأل المؤمنين فهمهم عرفهم قول لهم ايه اخبار القرية التي كانت حاضرة البحر اذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم اليهود يوم السبت ما بيعملوش حاجة ما يشيلوش الشيء عن الشيء كان يوم السبت اللي نهوا فيه عن العمل بأي وسيلة يفاجأوا ان السمك ماشي على ال- على الشاطئ يوم السبت السمك يطلع من البحر ويمشي على الشط كده بيطل... السمك يطلع من البحر ماشي على الشط بيطلع لهم لسانه يجوا يوم الحد ما فيش سمك حد واثنين وثلاثة واربعة وخميس وجمعة ما في يرموا الشبك يطلع فاضي يوم السبت يطلع السمك على الشط بلاها شديد انك انت بتدور على حد تشتغل عنده حلال ما فيش ومعروض عليك كل يوم الرشوة ومعروض عليك كل يوم انك تشتغل في الحرام ايا كان قدامك فرص في الحرام متلتلة والحلال اجيب منين حلال انا بقولك ابتليت بفسقك لو طهر قلبك وصحت نيتك لرزقك الله عز وجل لولا ضيق الوقت لكان ينبغي لنا ان نذكر كيف نأكل من حلال تعالوا نقولها وخلاص قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تستبطئوا الرزق اول حاجة عشان تجيب رزق حلال ما تستعجلش اصبر اول سبب لطلب الرزق الحلال الصبر الصبر لان اول سبب حطهم الاثنين مع بعض يلا اول سبب لوقوع الإنسان في الحرام والرزق الحرام الطمع والتطلع لما في أيدي الناس وعدم القناعة ولا الرضا هو ده اللي بيضيعك مع ربنا انك تبقى طماع مش راضي برزق ربنا ما انت الشبعان من الحلال وراضي بيه وسعيد بيه وحاسس انه كفاية وزيادة والنهاردة اي فقير في مصر اي فقير في العالم يجي نقيس حاله لحال سيدنا النبي وروني واحد جعان خلينا في مصر بس معلش عشان انا خايف من بتوع الصومال و- والناس ال- المساكين دول اسال الله ان يوسع ارزاق المسلمين بالحلال خلينا نقول في مصر وروني واحد في مصر جاع يومين على بعض زي سيدنا النبي وروني واحد النهارده بيبات مفيش في بيته الا الميه الرسول يبعت لي 8 بيوت 8 زوجات كل واحده لها غرفه مسمينها بيت الغرفه دي لما كان صلى الله عليه وسلم يجي يسجد السيده عائشه لازم تلم رجليها لان الغرفه اضيق من انه يقف ويسجد وهي راقده لازم تلم رجليها عشان يسجد وريني اللي بيقول انا فقير ومش لاقي النهارده بيبات وما حيلتوش الا الميه بتحدى هي دي اول حاجة الاكل الحلال الصبر الصبر ان هذه الدنيا عرض زائل خيال ظل زائل خيال زائر هتعدي دنيا دنيا بسيطة وسهلة ويومين ويعدوا ونوصل للجنة شايفين الجنة اللهم ارزقنا الجنة وما يقرب إليها من قول وعمل لو طمعنا في الجنة وتطلعنا للجنة وانتظرنا دخول الجنة وفي الجنة فيها ما تشتهيه الأنفس فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وهم فيها خالدون سبحان الملك جل جلال الله العلي سبحان ربي الكريم لو صبرت يومين وتدخل الجنة وفي الجنة ما تشتهيه الأنفس شهواتك هتلاقيها بتشتهي ايه النهاردة اللي بنقول ان الشهوات العاجلة قطاع الطريق الى الله مجرد ما تعدي الشهوات دي هذه الشهوات نفسها تبقى معينة لك على الطريق الى الله بيسميها ابن القيم اغرب الاعوان اغرب الاعوان ان قطاع الطريق مجرد ما تعدي منهم هم يساعدوك انك توصل فلذلك الشهوات اللي هتسيبها النهارده في الجنه تبقى مباحه متاحه نفسك في ايه ماذا تشتهي كل شهواتك مباحه متاحه وللابد لذلك اول سبيل للتخلص من الحرام ولتحصيل الرزق الحلال الصبر شوية صبر شوية صبر اصطبر اصبر شوية القصة المشهورة ان سيدنا علي بن ابي طالب كان دخل المسجد فلقى واحد قاعد فقال له امسك الدابة دي لحد ما نصلي ونخرج فصلى وخرج لقى الراجل سرق اللجام بتاع الدابة ومشي القصة ان هو سي- سيدنا علي بعد ما خلص صلاة قال للغلام بتاعه خد ادي الراجل اللي واقف بره ماسك الدابة درهمين ومشيه وقف انت استناني خرج لقى الراجل سرق لجام الدابة ومشي نزل السوق يشتري الجام لقى الحرامي اللي سرقه وباعه بدرهم فسيدنا علي تعجب وقال لو صبر على درهم من الحرام لجاءه درهمين من حلال ويحك يا ابن آدم ويحك يا ابن آدم لو تصبر شوية هيجي لك رزقك قال صلى الله عليه وسلم لا تستبطئوا الرزق والحديث صحيح ابن حبان لا تستبطئوا الرزق فإنه لم يكن عبد يموت حتى يبلغه آخر رزق هو له فأجمله في الطلب في الحلال وترك الحرام فأجمله في الطلب في الحلال وترك الحرام الجمال شفت الجمال ده أجملوا في الطلب في الحلال وترك الحرام لذلك الإنسان مطالب علشان يقول له أجملوا في الطلب في الحلال أجملوا أنا عايز أقف مع كلمة أجملوا دي أجملوا في الطلب في الحلال وترك الحرام الجمال جمال الطلب تيجي في الحديث قال صلى الله عليه وسلم خذوا الحديث ده هدية الليلة دي بعد الانذار الخطير والشديد ان تدمير هذه الامة اكل الحرام ان هلاك هذه الامة في كثرة الخبث فلذلك انقاذ هذه الامة في اكل الحلال انقاذ هذه الامة في كثرة الصالحين انهلك وفينا الصالحون قال نعم اذا كثر الخبث لازم يتعمل موازنة بين الخبث وبين الصالحين لازم يتعمل موازنة بأن يكثر الصالحون ويقل أهل الخبث والخبائث والخبث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا حفظ أمانة وصدق حديث وحسن خليقة وعفه عفة عفة في طعم عفة انك تبقى راجل عفيف في مطعمك عفة آه ابن القيم لما يذكر أصول الأخلاق يذكر من ضمنها أصول الأخلاق أربعة من ضمنها العفة عارف الواحد العفة عكسها الطمع عارف لما يبقى في واحد عفيف اللسان لسانه عفيف ما تجيش على لسانه العيبة ما يشتهيهاش عارف لما يبقى في انسان عفيف العين عفيف العين تبقى عينيه عفيفة يعني عينه ما بتتمدش كده لا اكتر من اللي مسموح لها فيه لا مش ما بتتمدش العفة ان عينيه ما بتشتهيش انها تتمد شفت ازاي عفة في طعمه لما اجي اكلمكم المره الجايه ان شاء الله عن اكل الحلال ان الانسان عشان ياكل حلال آه انظر ماذا يدخل بطنك العلماء يقولوا بعض العلماء يقول في كم من صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش قالوا حين يفطر على حرام يتعزم حتى عند حد وياكل منه لقمة حرام مشكلة كبيرة مشكلة ضخمة وخطيرة لأخطر درجة إن الإنسان ياكل حرام ويعبد ربنا تبقى وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية مشكلة مشكلة ضخمة عشان كده الصبر يجي منين ما احنا في كيفة واخواتها كيف ننجو من أكل الحرام أن تكون عفيفا في مطعمك أربع إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا حفظ أمانة وصدق حديث وحسن خليقة وعفة في طعمة تبقى عفيف المطعم عارف عفة البطن ان البطن ما تشتهيش الحرام هي دي معنى كلمة العفة يا جماعة مش معناها ان انا ما اكلش حرام لا ما احبوش ما اشتهيهوش نفسي ما تروحلوش ما اتمنهوش ما يخطرش على بالي طب نجيب ال- كيف العفة في الطعمة قالوا علاج الطمع في الدنيا الطمع فيما عند الله لو واحد متجوز ولكن بيطمع في واحدة جميلة لو طمع في الحور العين وأول يوم يدخل فيه الجنة ياخد 72 72 حورية هيعمل ايه بالدنيا واللي فيها لو واحد طمعان في حتة أرض بتاعت صاحبه ولا زميله ولا قريبه ولا جاره وطمع عند ربنا وربنا يديله في الجنة قد الدنيا 11 مرة يدور على أراضي الدنيا ليه نرجع بقى بسرعة عشان العشاء اتدنت ولا هتدن واللي سمع أذان العشاء يقوم يجري ويسيبني فورا ما تستنانيش مش هيفوتك حاجة خلاص ان لازم عشان ناكل حلال الصبر نصبر ازاي الصبر بانك انت تكون عفيف نعف ازاي بان احنا نطمع في اللي عند ربنا فما نشتهيش الدنيا واللي فيها السبب الثاني طبعا بحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته